مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث عايز اكلمكم النهارده عن العثره في حياه الكاهن المفروض في الكاهن المفروض في الكاهن انه يقدم حياه مثاليه تتصف بكل الصفات الطيبه وانه يقدم قدوه للناس في حياته فاذا هبط مستواه عن المثاليه او هبط مستواه عن القدوه تكون هذه عثره والعثره في حياه الانسان العادي غير العثره في حياه الكاهن لان الكاهن مطالب باكثر من غيره وتصرفاته يكون لها تاثير على كثير من الناس سواء هو قصد هذه العثرة أو لم يقصد عثرة في حياة الكاهن هي عثرة الصوت والكلام علو الصوت من الكاهن عثرة والنرفزة والشخط عثرة والملامح القاسية أو المقطبة أو أو غير المقبولة يعني هي أيضا عثرة والثورة والضجيج والغضب الشديد كلها عثرة مفروض في الكاهن أن يكون وديعا وكل هذه الصفات لا تتفق مع الوداعه لأن السيد المسيح بيقول تعلموا مني فإني وديع ومتواضع القلب يعني جعل الوداعة هي الصفة الأولى فليحاول إذن كل كاهن أن يكون بشوشا في طلعته وجهه مريح الملامح في ملامح مريحة وفي ملامح تبص لها تقول يا رب استر يا رب لازم الكاهن يكون بشوش ما يفتكرش يعني انه يبقى قوي الشخصيه بالغضب بالثوره لا دي لا تعطي قوه شخصيه ابدا عثره اخرى في الكاهن هي مساله المال المال كثير من الكهنه يطلبون مستويات عاليه جدا تصبح ثقلا على الشعب على الكنيسه على مجلس الكنيسه كون انه يطلب بنفسه دي عثره ومش كويسه لما الحكايه تيجي لوحديها هي مرت بطريقه معقوله لكن الكاهن يقول هات هات هات يقول لك ده شغل الأبهات طبعا مش لطيف ومن العثرات أيضا أن بعض الكهنة يطلبون عمولة عمولة تحصيل مش أصول يطلب عمولة تحصيل كل ما يحصل للكنيسة ياخد له ياخد له نسبه زي ضريبة المبيعات في واحد للأسف الشديد كان كل ما يأتي الكنيسة من تبرعات لازم ياخد منه نسبة مئوية حتى لو جه عجل للفقراء يتمن العجل وياخد نسبته جت تلاجة للكنيسة يتمن التلاجة وياخد نسبته دي عثرة أمام الناس عثرة صدق الذي قال من الآباء قال الذي يجري وراء المال يجري المال منه والذي يهرب من المال يجري المال وراءه وبنفس الوضع قيل عن الكرامة الذي يسعى وراء الكرامة تهرب الكرامة منه والذي يهرب من الكرامة تسعى الكرامة إليه فمفروض أن الكاهن يبعد عن المال ويبعد عن الكرامة لأن السعي وراء المال عثرة وأيضا في مسائل مهما عرض عليه المال ينبغي أن يرفض مهما كان حتى لو كان محتاج يعني مثلا بيزور مريض يقدموا له حاجه يقول لهم لا ده احنا جايين نطمئن ده حبيبنا ده بتاع ده انا اجيب له هديه معايا لكن تبقى كل زياره مثمنه لا ايضا في المعموديه مش اصول ابدا ده احنا بنسعى وراء الناس انهم يعمدوا اولادهم انا كل ما اشوف ست شايلة عيل صغير أقول لها ده متعمد ولا لأ عمره كام لو كان عمره قابل لمد أقول لها بسرعة لازم تعمديه فإذا كنا احنا بنقول لهم لازم كده أم لو هو قال لواحد بسرعة لازم تعمديه يعني بسرعة لازم تديني حاجة معمودية دي ملهاش دخل أبدا ملهاش دخل بالفلوس إطلاقاً ففي مسائل لابد ان يعف عنها واذا لم يعف عنها تصبح عثره وكلها محسوبه يعني ايه كلها محسوبه الناس اللي ابونا دايما يطلب ما يحبوش يدوله يقولوا يا ده ش- يا ما خد كفايه عليه اللي خده يدي فرصه لغيره والاب اللي بيرفض هم اللي بيحاولوا يدوله حكايه المال عثره جدا في حياة الكاهن ويحيط بها أيضا الرفاهية التي يعيش فيها بعض الكهنة بتبقى الرفاهية عثرة لغيره كون إن الحالة كويسة ومستورة والحمد لله ده ما فيش مانع لكن الرفاهية اللي بتكون زايدة على الحد كده وباينة يعني بتبقى عثرة للناس من العثرات أيضا بالنسبة للكاهن مسك السيرة مسك السيرة سواء في ح- أحاديثه الخاصة أو في الافتقاد خصوصا لو كان في زعل بينه وبين حد في الكنيسة ياخدها مجال لمسك السيرة زعل مع زميله الكاهن زعل مع مجلس الكنيسة زعل مع الخدام زعل مع أي حد ياخدها مجال لمسك السيرة تصوروا لما الناس أبونا الكاهن بيزورهم في البيت ومنتظرين إن الزيارة تبقى بركة فإذا بالزيارة تبقى مسك سيرة ويلاقوا نفسهم وقعوا في خطية نتيجة زيارة أبونا وقعوا في خطية نتيجة زيارة أبونا مسك الكنيسة مسك السيرة تبقى أسوأ أيضا لو من على المنبر من على المنجلية حينما يجعل الكاهن موقفه على المنجلية هو تصفية حسابات بينه وبين ناس تانيين منبر الكنيسة يكون لكلمة الله فقط لا يصح أن يتحول إلى شيء آخر دي بتبقى عثرة للشعب إن جايين يسمعوا عظة فيعرفوا إن الكلام موجه نسميها عظة موجهة يعني إيه عظة موجهة؟ يعني عظة موجهة لفلان من الناس أو لجماعة معينة من الناس يقول لك آه أبونا يقصد فلان لا يقصد المجموعة الفلانية طبعا أمال بيقول الكلام ده على مين؟ فيبقى ما بقاش الوعظ كلمة روحية موجهة للكل وإنما أصبح تصفية حسابات لما تقف على المنبر انسى الحاجات دي تماما انت بتقول كلمة من أجل ربنا وملناش دخل بالناس من ضمن عثرات الكاهن أيضا إفشاء الأسرار أو ما يراه الناس إفشاء للأسرار ما تقولش لا ده الكلام ده ما كانش مجال اعتراف وده ملهوش دعوه بالاعتراف الناس يعتبرون الكاهن أب اعتراف سواء كانوا في قعدة اعتراف ولا مش في قعدة اعتراف يعني هو مخزن أسرار لا يفتح لأحد من الناس كلامه عن أسرار الناس عثرة وممكن الناس يقولوا أيوة زي ما جاب سيرة فلان وفلانة ممكن يجيبوا سيرتنا يجيب سيرتنا احنا الاتنين يبقى يحترسوا منه ويخافوا يقول أبونا ده ما بيت- ما بيتبلش في بقه الفولة إفشاء الأسرار لا يصح و- وأيضا بالنسبة لزوجته ما يقعدش يحكي لها عن أسرار الناس وزوجته تحكي لغيرها والحكاية توصل عن طريق الزوجة ويلاقوا مرات أبونا عندها كل أسرار الكنيسة ما تقولش دي مراتي واحنا الاتنين واحد واحد في, ال- في الأمور العائلية لكن مش واحد في الأسرار الكنسية لو زوجتك قالت لك ها في المقابلة اللي قابلتها فلان عملت ايه قول لها نشكر ربنا ربنا بيعمل كل خير طب ما تقولي قول لها لا ما اقولش زوجتك دي مش آه، ولية أمرك وحتى لو كانت ولية أمرك مش م- آه، ولية أمر الشعب أسرار الشعب لا تقلها لأحد ولا في بيتك ولا لامرأتك ولا لأعز أصدقائك تبقى أسرارا مختوم عليها بسبعة ختوم فيبقى من عثرات الكاهن مسك السيرة واستخدام المنبر لتصفية حسابات ومن عثراته إفشاء الأسرار ومن عثراته الرفاهية ساعات الرفاهية والزينة يعني واحد يسلم على أبونا يفتكر إن هيشم منه رائحة بخور يلاقي يشم منه رائحة إسانسات معينة فيقول لي يا أبونا أنت بتستخدم أنهي إسانس احترسوا من هذا الأمر ريحتكم ما تزيدش عن رائحة بخور أو رائحة آه، حنوط الناس يلتمسون في الكاهن النسك يلتمسون في الكاهن النسك فأي رفاهية تبعده عن النسك غير مقبولة منه في ساعات آباء كهنة يوضبوا لحيتهم بطريقة كده مهندسة وده ما يصحش مفروض فينا ان احنا بنترك الامور على علتها لكن ما تتوضبش كده وكده و- والى اخره وحد يوضب له فيها بتعتبر من الزينة غير المقبولة ما فيش مانع ان تكون كل حاجة بنظافة وما فيهاش آه، لخبطة لكن في فرق بين اللخ- النظافة والزينة النظافة مطلوبة والزينة منتقدة من عثرات الآباء الكهنة السيطرة الواحد يكون وديع وهادئ قبل ما يترسم وأول ما يترسم يبتدي يسيطر يسيطر حتى على الذين زكوه للخدمة يقولوا ده احنا اللي زكناه كناش فاكرينه كده عايز كل حاجة تبقى في ايده مسألة الأنا ممكن تتعب الكاهن أنا رئيس الكنيسة أنا المسؤول أنا اللي أدبر الأمور أنا ما فيش حد يعمل حاجة إلا بإذني أنا اللي أمضي جميع الشيكات إلى آخره والسيطرة يجي فيها العزل والتولية يعزل الخادم ده يعزل الأمين ده يعزل مش عارف مين ومين ما يعني يشعروا ان هو السيطرة من ضمن عثرات الكاهن أيضا قلة الرعاية أو قلة الافتقاد الناس بيوفروا إن أبونا ده ما بيزورهمش وخصوصا لو كان بيزور ناس تانيين وليه حبايبه اللي بيروح له بره ومرتين وثلاثة وأربعة وفي ناس ملهمش وجود علشان كده احنا في تعهد كل كاهن جديد بيقول بيقول في التعهد لا تكون لي منهم جماعة مختارة بل اهتم بالكل فيريد برضو تهتموا بالكل لأن دي عثرة للناس وأيضا يدخل في هذا المجال مجاملة البعض على حساب البعض الآخر أو الدفاع عن البعض حتى مهما وقعوا في أي خطأ فيشعر الناس أنه متحيز إلى هذا الجانب فيعثرون فيه وخصوصا لو كان له ميزانان ومكيالان يزن أعمال الناس بميزان وبميزان آخر مختلف يزن أعمال ناس آخرين البعض يقسو عليهم في الحكم والبعض يبرر تصرفاتهم أيا كانت دي مسألة معثرة لأنهم يشعروا أن أبونا الكاهن مش حقاني حقاني يعني يقول الحق حتى لو ضد نفسه يقول الحق حتى لو ضد نفسه يا ريت برضه كل كاهن يضع امامه الايه التي تقول مبرئ المذنب ومذنب البريء كلاهما مكرهه للرب كويس انكم حافظين الايه وبتكرروها بس المهم تطبقوها من العثرات التي تأتي من الأب كاهن الأخطاء العقائدية أو الطقسية وخصوصا لو البعض ساروا في تياره الذي يخطئ فيه الحاجة اللي ما تعرفهاش ما تتكلمش عليها وما تجاوبش عليها إذا سئلت فيها لأن دي عثره وتصبح عثرة أكبر إذا كتبت وفي مؤلف ووزع الناس الخطأ العقيدي أو الطقسي وطبعا يدخل في هذا المجال لهوجة القداس يعني بطريقة مكر مفر مقبل مدبر النار إما جري وكلفته لا إما تطويل بلا مناسبة مفروض الإنسان في صلاة القداس يكون معتدل أيضا يدخل في العثرات إن كان صوته رخيما وكان هو معجبا بهذا الصوت الرخيم ويبان في الصلاة إذا كان هو بيصلي ولا بيستعرض نغمات يعني كويس من العثرات برضه في الطقوس ان الكاهن يتكلم في الهيكل ويدردش ويضحك طبعا اما الشمامسه يعملوا زي كده لا اما لو قال لهم عيب يقولوا له الله ما انت ابونا برضه ما بتتكلم برضه زينا هو ذا قد صار كواحد منا يعني من ضمن عثرات الاباء الكهنه عدم احترام المذبح زي واحد يتركن على ايده كده على المذبح او يدي ظهره للمذبح او يعني الامر الذي يخرج عن وقار العباده في الهيكل او حتى في الكنيسه كلها في انسان يدخل الكنيسه بكل وقار يسجد امام الهيكل بكل وقار يتعامل مع الهيكل مع المذبح بكل تقديس هم يشعر الناس كيف انه بيقدس العباده ليها قدسيه في نظره غير اللي بي بيقول اي كلام او بيتصرف باي تصرف او يمشي من هنا لهناك الى اخره او يشخط في الشمامسه في ال- اثناء الصلاه او في العريف من ضمن العثرات ايضا كل ما يتعلق بالمعاملات مع الكل المعاملات مع الفقراء اذا كان بيعاملهم بقله احترام بشخط بايذاء يضيع كرامتهم او المعاملات مع الاطفال ان كان يقسو عليهم او المعاملات مع النساء ان كانت بطريقه غير لائقه من اصعب الاشياء التي تكون عثرة في الكاهن أنه لا يقول الصدق أو ينكر أشياء قد حدثت فعلا لكي يدافع عن نفسه صعب جدا أن واحد يقول أبونا بيكذب صعبة صعبة لكن إذا حصلت ماذا يحدث مفروض أن الكاهن كلمته لا لا ونعم نعم حتى المبالغه في الكلام لا تقبل منه او في روايه الاحداث من ضمن العثرات ايضا الانتقام ومن ضمن العثرات ايضا العناد العناد المفروض في الكاهن انه يصلح ما في نفسه لان ال- الاخطاء الثابته فيه تؤثر الناس لان ازاي يقود الناس الى التوبه وهو لا يستطيع ان يقود نفسه الى التوبه من الأخطاء الصعبة برضو اللي بتسبب عثرة للناس في تصرفات الأب الكاهن التناول بدون استحقاق يشعروا إنه لسه متخانق دلوقتي ودخل على المذبح إن لسه شاتم واحد وضربه ودخل على على المذبح تعثر يقول لك اهدى أبونا ده ما بيتوبش أبداً على الأقل في يوم المناولة يكون محترف إذا كان يوم المناولة نفسه مفيش وأقصد بيوم المناولة كاهن داخل في الكنيسة هيصلي القداس يروح شاخط في ده ومزعل في ده وانت قاعد بتعمل ايه وأنت- وت- وتبص تلاقي كركبة مقدسة حدثت في الكنيسة بتعثر الناس وبعد كده يقول السلام لجميعكم سلام ايه يا ابونا بقى بعد ما هكرت الجو نكتفي بكده حد عنده سؤال في الكلام اللي قلناه ده هو؟ واحد من ال- بيقول احيانا السيطره بتكون نابعه من المسؤوليه لا المسؤوليه تجيب حسن الاداره وليس السيطره المسؤوليه تجيب حسن الاداره وليس السيطره والا ما ما هو الفرق بين السيطره ومسؤوليه الكاهن؟ لا مسؤوليه الكاهن يؤديها في وداع وفي هدوء لكن السيطره فيها الذات زهره فيها الذات زهره وفيها ارغام الاخرين وفيها التعالي وفيها حاجات كتيره مش صح واحد بيقول بالنسبة للرفاهية ماذا عن سيارة مهداة من أحد أفراد الشعب دون تدخل الكاهن أو كان يخدم في منطقة شعبية لا السيارة مش دليل رفاهية خصوصا لو كانت السيارة دي بتستخدم في الخدمة رفاهية بقى لو كان بيتفسح بها على الكورنيش لكن لكن لكن إذا كان بيستخدمها في الخدمة آه، الناس شعرين إن السيارة دي ياما تعب فيها أبونا تعب وإنها أعطيت له لكي تكثر أتعابه من أجل الخدمة وليس للرفاهية واحد بيقول هل تشجع قداستكم على تكريس أحد الخدام في الكنيسة برتبة شماس دياكن للخدمة في الكنيسة وما هي الإجراءات لا أشجع لماذا لأن الدياكن لا يستطيع أن يتزوج إذا توفيت امرأته وإلا يكون قد سقط من رتبة الشماسية إذا كأن الشخص ده اللي هتعمله دياكون لازم يكون متجوز قبل كده ولازم يكون في سن وقور لأن افرض زوجته توفيت ما يستطيعش يتزوج بعد الترمم فلو كان شاب صغير تبقى متعبة ليه آه، ثانيا رتبة دياكون لازم يكون لابس زي الكاهن ما عدا نوع العمامة يعني يعني يكون لابس ملابس سوداء ويكون مربي لحيته ويكون لابس طاقية أو ما يشبه سودة فما نجيبش شاب صغير ونعمل له كده ثم ما فائدة رتبة دياكون بالنسبة له يعني ممكن يترسم صب ديكون آه، مساعد شماس يعني ايبيدياكون كمان لأنه هو لو بقى شماس ولابس الملابس السوداء وبيطلق لحيته ويقدر يساعد الكاهن في مناولة الكاس هيجي لكم بعد شوية يقول طب إيه المنع أبقى قسيس يعني فرقت سنة واحد بيقول ما هي عثرة الكاهن في أخذ اعتراف السيدات إحدى العثرات أن يأخذ الاعتراف في حجرة مغلقة لا يجوز إطلاقا لكاهن أن يأخذ اعتراف السيدات في حجرة مغلقة ولا يجوز أن تطول الفترة في حجرة مغلقة هتجيب كلامه حديد وأيضا لا يجوز في الاعتراف أن تكون هناك دالة بينه وبين المعترف واحد الاعتراف دي قعدة سر من أسرار الكنيسة بكل قدسية بلا دالة ولا يسمح لها أنها تضحك ولا ولا هي تاخد دالة يعني. تضحك يقول لها بس يبسها الاعتراف ده ندم وتوبة ودموع دي تجيب عثرات اتفضل يا مسلم